انا لاجي اسيب الدنيا دي واجي في حضنك هو ده مزاجي يا روح قلبي انا دوايا عينك وحنيني جوايا ملوش اخر ولا نهاية ولا ذنبي انا علاجي اسيب الدنيا دي واجي في حضنك هو ده مزاجي يا روح قلبي انا دوايا عينك وحنيني جوايا ملوش اخر ولا نهاية ولا ذنبي سيرتك كل ساعة جاب غلاب الهوى غلاب صورتك كل ما افتح باب بلاقيها لما بلمسك برتاح نفسي نعلن الافراح لهفتي كل مسا وصباح بداريها سيرتك كل ساعة كان غلاب الهوى غلاب صورتك كل ما افتح باب بلاقيها لما بلمسك برتاح نفسي نعلن الأفراح لهفتي كل مسا وصباح بداريها وأنا علاجي انا بخطي كتبت رسالة على شطي تعالى بسرعة دلوقتي امان عليك انا شوقي بداري فيه ومن ذوقي ما بتكلمش في حقوق اللي ليا فيك انا بخطي كتبت رسالة على شطي تعالى بسرعة دلوقتي امان عليك انا شوقي بداري فيه ومن ذوقي ما بتكلمش في حقوق اللي ليا فيك سيرتك كل ساعة جاب غلاب الهوى غلاب صورتك كل ما افتح باب بلاقيها لما بلمسك برتاح نفسي نعلن الافراح لهفتي كل مسا وصباح بداريها سيرتك كل ساعة كان غلاب الهوى غلاب صورتك كل ما افتح باب بلاقيها لما بلمسك برتاح نفسي نعلن الأفراح لهفتي كل مسا وصباح بداريها وأنا علاجي ما عادتش حاجة في الزمن ده بتستخبى قرب لي حبة واستوعب اللي انا هقوله كله ليك عارف انت من اول لقا بينك وبيني جننت عيني قلبت لي روحي ولقيت احلامي فيك الجمال ده يا آية ضحكتك كمان حكاية أملي وين شي حاجة في الزمن ده بتستخبى قرب لي حبة واستوعب اللي أنا هقوله كله ليك يوماتي على سيرتك انا بنام وبصحى وبحس بفرحة كل لما اشوفك يبقى عندي العيد عيدين من الدنيا دي كلها حبيتك انت وهعيش لك انت انا بوعدك بده وعد الحر دين الجمال ده يا ضحكتك كمان حكايه املي والهوى هوايا عمري يتكمل وياك رقتك منين جايبها العيون ده انا بسببها روحي شوقها بقى غالبها شوف لي صرفة بجد معاك معادتش حاجة في الزمن ده بتستخبى قرب لي حبة واستوعب اللي انا هقوله كله ليك عارف اني حد متعب لو في غيبتي وفي وجودي واني بغلط واني مذنب وان انا تعديت حدودي عارف اني كتير وعدتك بس انا بخلف وعودي وتسامحني زي عدتك حتى مع قلة ردودي بالأمانة ربنا يعينك عليا وعلى بقية عيوني لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي بالأمانة ربنا يعينك عليا وعلى بقية عيوني لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي عشت مستحمل عشاني كل ايامنا اللي فاتوا حد غيرك كان زماني اتنسيت انا من حياته كنت جنبي من البداية بتعاملني بحسن نية قد ايه خسران معايا ولسه بتراهن عليا بالأمانة ربنا يعينك عليا اوعى على بقية عيوبي لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي بالأمانة ربنا يعينك عليا اوعى على بقية عيوبي لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي بالأمانة ربنا يعينك عليا اوعى على بقية عيوبي لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي بالأمانة ربنا يعينك عليا اوعى على بقيت عيوني لو هعيش لك ضعف ما انت عشت ليا مش هكفر عن ذنوبي يا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالا يا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالا ودي بنت بلادي نموت عليها سنين وعليها بنادي تعيش مشتاقة العين أنا قلبي وروحي عليها خلاص رايحين أنا نفسي في ليلة تبقى ليا حنان ولبنت بلادي نموت عليها سنين وعليها بنادي تعيش مشتاقة العين أنا قلبي وروحي عليها خلاص رايحين أنا نفسي في ليلة تبقى ليا حناني يا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي لعيونها التلي وانا من يلحقني مين هدى عقول وامين تجمعنا الدنيا دي كل ما اشوف هوا عندها سحر وقبول ليلة في ليلة هنا شفتها سلمتني ودي بنت بلادي نموت عليها سنين وعليها بنادي تعيش مشتاقة العين أنا قلبي وروحي عليها خلاص رايحين أنا نفسي في ليلة تبقى ليا حناني يا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالا يا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالي يا لالي ويا لالالا ودي بنت بلادي نموت عليها سنين وعليها بنادي تعيش مشتاقة لعين العين انا قلبي وروحي عليها خلاص رايحين انا نفسي في ليلة تبقى ليا يا حناني يا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانانا يا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانالي يا نالي ويا نانانا ازاي باللي بلا بيك ما انقدرش لا نموت ولا نعيش انتي من غيري ولا حاجة وبالعكس انتي محتاجة وخلاص ما تدويش ازاي باللي بلا بيك ما نقدرش لا نموت ولا نعيش انتي من غيري ولا حاجة وبالعكس انتي محتاجة وخلاص ما تدويش عيشي حياتك وخليني مرتاح وما على باليش انا باغيك تهنيني ما باغيش معاك نعيش إلا انتي تبغيني انا ما عدتي تعنيلي وفي حياتي انتي عادي وخلاص نسيني انساي باللي بلا بيك ما نقدرش لا نموت ولا نعيش انتي من غيري ولا حاجة وبالعكس انتي محتاجة وخلاص ما تدويش لا عندك شوية نفس معايا لا تزيد حبس آخر كلامي قلته ما نزيد ما نقص هذا هو قراري وباقي ما فهمت اللي جاري يعني ما بقيتش بغيتك وده بقى شنو تختاري إنساي باللي بلا بيك ما نقدرش لا نموت ولا نعيش انتي من غيري ولا حاجة وبالعكس انتي محتاجة وخلاص ما تدوميش انساي آه، لا نموت ولا نعيش انتي من غيري ولا حاجة وبالعكس انتي محتاجة وخلاص ما تدويش اللي جابك تاني مين قالك تعالى رجوع عينيك هيضرني وبقى استحالة انا خدت منك ايه مفيش حاجة الا جرح ابعد خلاص ما بقاش فاضلك حب فيا ضيعت احساس الامان وقضيت عليا انا اختياري من البداية ما كانش صح زمان كنت بفرح لما اشوفك كنت اكتر حد بيقدر ظروفك زمان ده كان زمان بس دلوقتي اما اقابلك صدفة بتعب بفتكر بندم قوي وعلى نفسي بصعب وبخاف كمان بخاف كمان ازاي اسامحك بعد كل اللي جرالي ما اقدرش اكمل سكة مش متمهدالي شوف حد غيري صدقك ده انت اللي خنت وسواء ضميرك انبك او حتى لامك شكرا بجد والف شكر على اهتمامك احنا انتهينا يلا روح مطرح ما كنت زمان كنت بفرح لما اشوفك كنت اكتر حد بيقدر ظروفك زمان ده كان زمان بس دلوقتي اما اقابلك صدفة بتعب بفتكر بندم قوي وعلى نفسي بصعب وبخاف كمان بخاف كمان غرامك رجعني شاعر نفهم في الحب وفي المشاعر لحنت عليك أجمل كلامي يحرقني شوقي وما زلني صابر غرامك أجمل رواية حيت لو ما كنتيش معايا نعيش على ذكرى جميلة لي وليك بالنسبة لي كفاية بالله عليك كيف على بعادي قديتي وحرام عليك جرحتيني ومشيتي أنا الحضن الدافي أنا دواك الشافي انت اختاريت البعد والبعد اختارك صافي والبعد اختارك صافي غرابك رجعني راقي نكتب سطور جميلة فراقي ونتخيل أجمل أيامي وانت معايا وفي جنبي حاضر في غرامك سلا الكلام والعيشة بعيدة عليك حرام لكن اللي يقسى ما يعبر روحي تنساه على بعد وتقدر بالله عليك كيف على بعادي خديتي وحرام عليك جرحتيني ومشيتي أنا الحضن الدافي أنا دواك الشافي انت اختاريت البعد والبعد اختارك صافي والبعد اختارك صافي آه طايح بحالة معقدة قلبي بغى وحدة صعيبة وما سهلاش ما عرفت منين نشدة تايقة في راسها بزاف وانا وانا وانا وانا وانا ما غنضيعهاش طايح بحالة معقدة قلبي بغى وحدة صعيبة وما سهلاش ما عرفت منين نشدة تايقة في راسها بزاف وانا وانا وانا وانا وانا ما غنضيعهاش هي من نوعية هي صعيبة شوية وانا معاها دقة دقة حتى تولي ليا هي من نوعية هي صعيبة شوية وانا معاها دقة دقة حتى تولي ليا ما باغا تفهم وتحس عقلها عنيد معكس وانا يكتر من انا حلف ما نخسر لا لا يومين ولا شهر قلبها انا انا قلبها انا غنحكمه ما باغا تفهم وتحس عقلها عنيد معكس وانا يكتر منه انا حلف ما نخسر لا لا يومين ولا شهر انا انا قلبها انا غنحكمه هي من نوعية هي صعيبة شوية وانا معاها دقة دقة حتى تولي ليا هي من نوعية هي صعيبة شوية وانا معاها دقة دقة حتى تولي ليا هي من نوعية هي صعيبة شوية عاشق فيك توحشتك زيادة انتي ليا وانا ليك ويموتوا الحسادة كان بغيك ونعشق فيك توحشتك زيادة انتي ليا وانا ليك ويموتوا الحسادة ودابا غير بالعقل واش حنايا ديال الفراق غلطة درنا من قبل ودابا قلبي عقوفة يلا تعالي نرجعو قلبي يبغيك بطبعو حب جديد انصنعو واللي فاتي يموت ويلا تعالي نرجعو قلبي يبغيك بطبعو حب جديد انصنعو واللي فاتي يموت وانا من بعد اللي صار صعب علي الحال ولا العقل محتار فيني وفين راحت البال وانا من بعد اللي صار صعب علي الحال ولا العقل محتار فيني وفين راحت البال ودابا غير بالعقل وش حنايا ديال الفراق غلطة درناها من قبل ودابا قلبي عقوفة يلا تعالي نرجعو قلبي يبغيك بطبعو حب جديد انصنعو واللي فات يموت يموت ويلا تعالي نرجعو قلبي يبغيك بطبعو حب جديد انصنعو واللي فات يموت يموت انتي ليا وانا ليك آه، يلا يلا ويلا تعالي نرجعو يلا يلا يلا تعالي نرجعو خليني بعيد نعشق انا على هوايا وخا انا وحيد مرتاح ولا وحدة معايا خليني بعيد نعشق انا على هوايا وخا انا وحيد مرتاح ولا وحدة معايا نسافر بخيالي نحلم أحلام والله ما تسالي عندي أجمل أيام نسافر بخيالي نحلم أحلام والله ما تسالي عندي أجمل أيام الحب عرفته زمان عمري ما انتيك فيه وعدني كتير وخان والله ما انسى محلي والله ما انسى محلي حبيبي انا هجرته هادي مدة وسنين ما بقيتش عرفته غير من فين الفين هو ليا وماشي ليا والحاجة مرمية من بعد ما ولفتوا الحب وخنتوا المسكين خليني بعيد كانت آخر مرة عرفت أنا فيها الحب ونسيته بالمرة من اللي عذب القلب كنت هاني أشداني بغيته أنا يا ما بغاني دبا قلبي شبع قصار صافي ما بقاش لي خليني بعيد لكل شمس في يوم تغيب بتسيب حبيب يشكي حاله لحاله في ليالي ما فيها قمر ايه اللي اصعب من الفراق والاشتياق يبقى قلبك ورقة وحبيبك قلب وحجر بنعيش في الحياة بنعيش نفتكر أحباب قلبهم ينسانا موعود قلبنا موعود بالعذاب موعود يلي غايب عد ما تنساش اللي بينا أمل بنعيش في الحياة بنعيش نفتكر أحباب قلبهم إنسان موعود قلبنا موعود بالعذاب موعود يلي غايب عد ما تنساش اللي بينا أمانة انا عالذكرى لسه هعيش وما بيجينيش بس برضه انا قلبي صابر عايش عالامل مهما حاولت انسى اللي فات والذكريات عمري ما انسى غرامه وكأنه عامل لي عمل يا زمان ليه بقى لنا زمان مش جمعنا مكان ليه ماهوش ويانا ويغيب مهما عني غيب لسه مني قريب كل لحظة ما بينا سايبالي ألم جواي يا زمان ليه بقالنا زمان مش جمعنا مكان ليه ماهوش ويايا ويغيب مهما عني يغيب لسه مني قريب كل لحظة ما بينا سايبالي ألم جوايا سيبك من اللي فات وكفاية حلمك في الحياة دي معايا فكر من البداية لنصيبي جمعني بيك هنعوض حاجات سيبناها وهننسى حكايات عشناها انا جاي الحياة اطمنك واخاف عليك هنا عيش وتعدي بينا سنين ومفيش في القلب ناس تانيين هنا عيش وتعدي بينا سنين ومفيش في القلب ناس تانيين ومهما قابل انت عندي اغلى من الباقيين يا ممشيت بلاد ونصيبي جمعنا في ميعاد يا حبيبي من اول وانا كنت عارف اني ليك لما قابلت ناس حبوني اخترتك خلاص يا عيوني من أول ما جيت مالت عيني وراضي بيك هنا عيش وتعدي بينا سنين ومفيش في القلب ناس تانيين هنا عيش وتعدي بينا سنين ومفيش في القلب ناس تانيين ومهما قابل انت عندي اغلى من الباقيين طايح في مشاكلنا وحالتي والله تعبانة حالتي والله تعبانة بسببك ما شفت انعاس بيت انا يا عساس بيت انا يا عساس طايح في مشاكلنا وحالتي والله تعبانة حالتي والله تعبانة بسببك ما شفت نعاس بيت انا يا عساس بيت انا يا عساس خرجتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي خربقتي لي المزاج علي شوية هدي خرجتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي خربقتي لي المزاج علي شوية هدي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قولوا لي يا اش ندير عندنا مشكل كبير عندنا مشكل كبير قلبي يوصل للمية من اللي نشوفها انا جاية من اللي نشوفها انا جاية قولوا لي يا اش ندير عندنا مشكل كبير عندنا مشكل كبير قلبي يوصل للمية من اللي نشوفها انا جاية من اللي نشوفها انا جاية خشتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي خربقتي لي المزاج عليا شوية هدي خشتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي خربقتي لي المزاج عليا شوية هدي لا لا لا لا لا لا لا آه. لا لا لا لا لا لا لا طايح في مشاكلنا وحالتي والله تعبانة حالتي والله تعبانة بسببك ما شفت نعاس بيت انا يا عساس بيت انا يا عساس طايح في مشاكلنا وحالتي والله تعبانة حالتي والله تعبانة بسببك ما شفت نعاس بيت انا يا عساس بيت انا يا عساس خرجتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي مودي مودي خرجتي لي انت يا فعودي وقلبتي لي انا مودي خربقتي لي المزاج عليا شويه هدي